الموضوع ذبيحة التسبيح آه، اسمحوا لي أقرأ بعض آيات من مزمور 27 وبيكلمنا عن فذبيحة التسبيح مرحلة عالية من التسبيح ذبيحة التسبيح مرحلة عالية من التسبيح آه، معلمنا داود النبي في مزمور 27 كلمنا عن خمس مراحل للتسبيح والعجيب جدا ان واحد زي معلمنا داود النبي اللي كان مشغول جدا اللي كانت ظروفه صعبة جدا انه عدى بهذه المراحل فلم يكن داود النبي متوحدا في الدير علشان يقول لنا عن هذه المراحل وبالتالي المراحل اللي قايلها داود النبي هنا المرحلة الخامسة منها ذبيحة التسبيح تخلينا كلنا المفروض ان احنا نمشي بهذه المراحل فبيقول ايه في مزمور 27 من اول آية 4 واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله المقدس وبعدين قال لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمتي على صخرة يرفعني والآن يرفع رأسي على أعدائي فأطوف وأسبح في مظلته ذبيحة التسبيح تاني بس هقولها بشيء من الاختصار واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله فأطوف وأسبح في مظلته أو في كنيسته ذبيحة التسبيح المرحلة الأولى بنسميها مرحلة الاشتياق الشديد بنسميها مرحلة الاشتياق الشديد فبيقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس يعني واحد بيقول ربنا أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس سألت اللي هي أسك أو أسكد التمس اللي هي ريكويست يعني الالتماس ف, ف يعني ما بيقول ربنا انا بسال بل بالتمس مش عايز غير حاجه واحده بس ان انا ادخل كنيستك طب مش عايز تنتصر على اعدائك يا داود مش عايز مال مش عايز جاه ما عندكش حاجه خالص ما عندكش اي طلب تاني واحده سالت من الرب ويأكد وإياها ألتمس هي واحدة بس أن أسكن في بيت الرب فدي مرحلة الاشتياق الشديد إلى بيت الرب إحنا فلما أجي أسأل أي واحد فيكم أي واحدة فيكم لو طلب طلب أول طلب يطلبه إيه؟ دايما هنطلب الحاجة اللي تعبانة واحد مشكلته كلها في حياته بنته واحدة مشكلتها شغلها واحد م... كل واحد في اهتمام خاص في حياته او في يعني يعني لو لو لو اقول لاي واحد فيكم اسأل اطلب من ربنا طلب واحد بس هيطلب اي حاجه انما داود النبي لما الطلب الوحيد ليه انه يروح بيت ربنا طلب انا بقول عليها مرحله الاشتياق الشديد واحده سالت من الرب واياها التمس هي دي اللي انا عايزها وبيأكد مش واحدة سألت من رب بس واحدة سألت من رب وإياها ألتمس عشان كده في مزمور 84 يقول له مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق لا لا لا لا بل تتوق فرق كبير جدا بين تشتاق وتتوق أو لما نقول تشتاق بل تتوق اللغة العربية هنا مهمة جدا يعني تشتاق وتتوق يعني بتشتاق وتتوق انما لما يقول تشتاق بل تتوق حاسس ان كلمه تشتاق دي مش مش كافيه مش ساتسفايد لا تشتاق لا لا لا بل تتوق يعني هموت على بيت ربنا مساكنك محبوبة يا رب القوات تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار بيت الرب في مزمور 84 يقول إيه يقول فضلت أن أطرح على عتبة باب الرب أفضل من أسكن في مصال الخطاة إذا المرحلة الأولى اسمها عش- مرحلة الاشتياق الشديد واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس مرحلة تانية أنا بسميها مرحلة الانتظام الشديد ليه؟ بيقول إيه بقى هنا في الآية؟ بيقول أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت والحد معلش خدوني على هوايا كده وأنا لما بقول أيام الأسبوع إيه يعني أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي يعني مش مجرد ان انا اروح الكنيسة يوم او اتنين في الاسبوع الكلام ده مش للرهبان الكلام ده اللي بيقوله داود النبي شوفوا حياة داود النبي كانت ايه م? قال ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي وف- و- وفي اشعياء النبي اصحاح 38 آية 20 يقول نعزف باوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب ما قالش نعزف بأوتارنا في بيت الرب وبس قال كل أيام حياتنا فإذا الذي ينتظم على الكنيسة جدا الذي ينتظم على الكنيسة كل يوم لدرجة إنه يكون إنه يكون كأنه ساكن في الكنيسة زي اللي مكرس في الكنيسة ياما ناس متجوزين وعندهم مصالح وبيروحوا الكنيسة سوري أكتر من المكرسين إنما منتظمين في الكنيسة ما ينفع حكاية اللي يروح الكنيسة كده يوم جمعة يوم حد ده كده ده ده ده ده لا ال الانتظام الشديد كل أيام حياتنا شوف داود النبي بيقول هنا جميع أيام حياتي فده مرحلة اللي بينتظم جدا جدا جدا لدرجة ما انه انه بيكون كأنه ساكن ان اسكن في بيت الرب. مرحلة الانتظام الشديد وان الواحد يكون كأنه ساكن في بيت الرب. مش مجرد انه بيروح ويجي لا ساكن كل يوم في الكنيسة. اذا عرفت تحضر كل يوم قداس، اذا عرفت تحضر كل يوم في الخدمة، كل يوم في الكنيسة. يبقى في مرحلة الاشتياق ثم مرحلة السكنة أو نقول عليها مرحلة الانتظام الشديد المرحلة الثالثة أنا ماشي بسرعة شوية عشان المرحلة الخامسة هي يعني الرئيسية يعني. المرحلة الثالثة بيقول لكي أنظر إلى جمال الرب ده مش مجرد بقى مشتاق مش مجرد انتظم لا ده ابتدى بقى يدخل في درجة الت- بعد بعد ما اشتاق وبعد ما انتظم ابتدى يدخل بقى في درجة التأمل أه؟ أن أنظر إلى جمال الرب ثواني بس معايا قول كده للقديس أوغسطينوس أن أنظر إلى جمال الرب دي بيقول إيه القديس أوغسطينوس اللهم أيها الصلاح والجمال يا من به ومنه وفيه صلاح وجمال كل صالح وجميل ده, ده مش سجع وجمال لفظي انما ده انسان اختبر ده واحد نظر لجمال ربنا كويس قوي فقال الكلام ده نقوله تاني نقوله تاني اللهم ايها الصلاح والجمال يا من به ومنه وفيه صلاح وجمال كل صالح وجميل دول الناس اللي بيهدأوا إلى أنفسهم وبينظروا إلى جمال الرب يعني مؤتمر جميل زي اللي انتوا فيه ده م? اه، اختلي لك كده اقعدوا على جنب لوحديكم كده مش كله زيطة وكلام وحديد م? اه، اقعدوا كده لوحديكم كده وبصوا لربنا كده وجمال ربنا شوية أو شويتين و- و- وادوا فرصة ان انتوا ان انتوا تنظروا الى جمال الرب تهدأوا كده وكل حاجة تسكنوها كده وتنظروا الى جمال الرب صدقوني هتطلعوا كلام اكتر من اغسطينوس هتطلعوا كلام اكتر من اغسطينوس بس اهدأوا الى انفسكم وانظروا الى جمال الرب داود النبي في في آية تاني بيقول يا رب أنت أبرع جمالا من كل بني البشر ما هو- هو هو قالها كده من من ايه آه، قال لما لما قعد و- و- واستكن و- ونظر لربنا كتير انما احنا احنا مش بنوظف وقتنا مظبوط مش بنوظف وقتنا مظبوط وقت ده غالي جدا مرة واحد قال لي ايه انت على طول مستعجل على طول بسرعة بضحك وامشي انا عايز اقول له ايه ما هو على طول مستعجل على طول بسرعة دي عشان اعرف to save ساعة او ساعتين otherwise مش مش مش هعرف ا save الساعة او الساعتين دول ما كده ف ف استغله نوظف وقتنا كويس ويكون في وقت كتير أن, أن نهدأ وننظر إلى جمال الرب المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة وأتفرس في هيكله المقدس ده بقى مرحلة أعلى أنظر ده مجرد أنظر بس أتفرس دي بقى تبتدي الم... ال... ال... يبتدي ربنا يفتح عيون القلب إنها تشوف حاجة مش تشوف يعني تشوف مناظر لا انما بيكون في مرحله ان عينين القلب بتتفتح فبتستشعر حاجات معينه وكلنا بنجرب الحاجات دي كلنا بنجرب انه اوقات احنا بنصلي صلاه عاديه جدا واوقات بنكون في حاله تامل واوقات نبص نلاقي انه انه انه يعني عينين القلب من جوه اتفتحت المدارك من جوه اتفتحت ممكن جدا تكون بتصلي قداس ومنتظم انما في قداس من م- م- من القداسيس تحس ان انت أم، ان ان ان عيون قلبك اتفتحت و- وحصل فيه ادراك معين هي دي بقى اللي اتفرس دي اللي اتفرس في هيكل الرب مش مجرد انظر لا ده في سر من الاسرار وبتتفرس في هيكل الرب مرحله اعلى شويه يبقى نراجع الأربع مراحل دول المرحلة الأولى مرحلة الاشتياق الشديد المرحلة الثانية مرحلة الانتظام الشديد أو نقول سكنة في بيت الرب المرحلة الثالثة مرحلة التأمل أو النظر إلى جمال الرب المرحلة الرابعة دي مش بتاعتكم انتوا ده, رب ده ربنا اللي بيعملها ربنا هو اللي بيفتح المدارك دي انت ما تعرفش تعملها انت مطلوب منك المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مطلوب منك الاشتياق الشديد مطلوب منك الانتظام الشديد مطلوب منك التأمل الكثير وأن تنظر كثيرا إلى جمال الرب المرحلة الرابعة إن ربنا يفتح مداركك دي مش بتاعتك دي هتلو- هتلاقي ربنا هو اللي هيفتح مداركك ودي المرحلة الرابعة لكي ما تتفرس في هيكل الرب واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكلي نيجي بقى للمرحلة الخامسة بتاعت التسبيح اللي هي مرحلة ذبيحة التسبيح طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التسبيح ايه ذبيحة التسبيح دي يعني ايه ذبيحة التسبيح وعشان اوصل الى مرحلة ذبيحة التسبيح لازم اعدي على الاربع مراحل دول زي داود النبي كده معدي على الاربع مراحل دول مش هقدر اوصل مره واحده لذبيحه التسبيح ايه ذبيحه التسبيح في الاول في الترجمه القبطيه طفت وذبحت في مظلتي او في كنيستي ذبيحه التسبيح والتهليل اسبح وارتل للرب في الترجمه هنا قال فاسبح في خيمته ذبائح الهتاف والتسبيح معلمنا بولس الرسول اختبر ذبيحه التسبيح دي فقال ايه في رسالته الى العبرانيين اصحاح 13 آية 15 قال فلنقدم به في كل حين في كل حين يعني برضو زي مرحلة الانتظام برضو في كل حين فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه معلمنا داود النبي برضو في مزمور 49 بيقول ايه اذبحوا لله ذبيحة التسبيح اوفي للعلي نذورك وربنا يقول ذبيحة التسبيح تمجدني واحنا بنصلي كل يوم في القداس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة وبنبقى في الآخر الشعب يقول بشفاعة والدة الإله رحمة السلام ذبيحة التسبيح فما هي ذبيحة التسبيح في معنيين لذبيحة التسبيح في معنيين لذبيحة التسبيح المعنى الأولاني لذبيحة التسبيح كلمة ذبيحة يعني موت أنا لما أجيب لما أرزى خروف وأذبحه اسمي بذبحه فبقدمه ذبيحة كلمة ذبيحة جاية من كلمة ذبح جاية من موت فذبيحة التسبيح إن أنا أصل إلى درجة إن أنا أصلي لربنا إن أنا أسبح ربنا بقلب مائت عن العالم تاني تاني الجملة دي أصل إلى درجة إن أنا أسبح ربنا بقلب مائت عن العالم هي دي ذبيحة التسبيح تاني شرح تاني كلنا بلا استثناء كلنا بلا استثناء عندنا في حياتنا خطايا وعندنا في حياتنا مشاكل وعندنا في حياتنا مشاغل بلا استثناء كلنا عندنا خطايا وعندنا مشاكل وعندنا مشاغل بلا استثناء اوقات كتير لما واحنا في التسبحه واحنا بنسبح وبنصلي ربنا الخطايا تعيقنا والمشاكل تبقى بتسبح والمشكله عمال تزن في دماغك والمشغوليه تبقى النهارده انت عندك مثلا كنت في ميتنج والتاني والتالت وبكره عندك كذا تبقى واقف تصلي والمشاغل واخرج دماغك يوم ما تصل الى ان انت بتصلي بقلب مائت عن كل خطاياك بقلب مائت عن كل مشاكلك تركنها على جنب كده وتموتها بقلب مائت عن كل مشاغلك حينما تصل أن تصلي بهذا القلب المائت فأنت بتصلي لربنا بقلب مائت عن العالم فهقول جملة بس كده هذا القلب المائت عن العالم يرى, يرى الله هذا التسبيح وكأنه ذبيحة يرى الله هذا القلب المائت عن العالم وكأنه ذبيحة أطلق عليها الوحي الإلهي كلمة ذبيحة التسبيح واضح الكلام واضح الكلام يبقى يبقى لما اصلي بهذا القلب المائت او القلب هستخدم جمله تاني القلب المذبوح عن العالم فيبقى يبقى قلبي في الحاله دي قلب مذبوح عن العالم مذبوح عن الخطايا والمشاكل والمشاغل ومنطلق فهذا القلب ربنا يرى التسبيح وكانه ذبيحه يطلق عليه كلمه ذبيحه التسبيح ولذلك داود النبي في, في, في مزمور 116 يقول ايه قطعت قيودي فلك أسبح ذبيحة التسبيح يعني يوم ما قيودي بالخطية وقيودي مع المشاكل وقيودي مع المشغوليات يوم ما أقطع هذه القيود ها أنا أنا هنطلق فلما تقطع هذه القيود قطعت قيود يا رب كده فلك أسبح ذبيحة التسبيح فيبقى قلبي في هذه الحالة مائت عن كل ده ف ف ف فينطلق في التسبيح فيرى الله هذا التسبيح وكأنه ذبيحة التسبيح وفي نفس المزمور ده داود النبي يقول ايه طفت وذبحت في مظلاتي ذبيحة التسبيح اشمعنى كلمة طفت طفت يعني واحد بيطوف واحد بينطلق شوفوا بقى كلمة قطعت قيودي اربطوها مع كلمة طفت ها وتشوفوا كلمة ذبيحة التسبيح قلب مات عن العالم وابتدى يطير بالظبط كده وابتدى يطوف قلب مات عن العالم وابتدى يطوف عشان كده داود النبي قال طفتوا في مظلته طفتوا في كنيسته وذبحت تسبيح ذبيحة التسبيح شوفوا الكلمة شوفوا كلمة قطعت قيودي وكلمة طفت فده المعنى الأول بتاع ذبيحة التسبيح قلب مائت عن العالم قلب مائت عن الخطايا وقلب مائت عن المشاكل قلب مائت عن المشاغل وبيقطع كل الرباطات بدي فابتدى يطوف طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التسبيح ده المعنى الأول لكلمة ذبيحة التسبيح المعنى الثاني بقى لذبيحة التسبيح انا انا انا عايز اقول ايه ان المرحله بتاعت التسبيح الخمسه دي دي مرحله الف المرحله الثانيه مرحله ب هما يعني يعني يعني المرحلة اللي قلناها دي نقول خمسة ألف واللي جاية دي بقى خمسة به دي القمة بقى مرحلة خمسة به دي بقى ي- يعني المعنى التاني بتاع ذبيحة التسبيح زمان في العهد القديم زمان في العهد القديم كان كان ذبيحة المحرقة يحطوا الذبيحة كده تنظر نار من السماء تأكل الذبيحة ما هي ذبيحة كانت تنزل نار من السماء تأكل إيه؟ الذبيحة فلما كانت تأكل الذبيحة كانت تطلع أعمدة من دخان كده بعد ما تاكل الذبيحة في الآخر تلاقي أعمدة من دخان ف ف في مرحلة من المراحل بعض الأحيان حينما نقدم ذاتنا نحط ذاتنا كده على مسبح التسبيح نحط نفسنا كده ونسيب نفسنا لربنا على مسبح التسبيح وتنزل بدل ما كانت النار بتنزل تأكل الذبيحة بتنزل نار الحب الإلهي تأكل هذه الذبيحة على مسبح التسبيح وتطلع برضو أعمدة من دخان يعني لما لما نصل إلى مرحلة إن إحنا نسيب نفسنا خالص كده على مسبح التسبيح ونار الحب الإلهي تلتهمنا أقول الجملة دي تاني نار الحب الإلهي تلتهمنا يعني نبقى مستخبيين جوه نار الحب الإلهي نبقى مختفيين جوه نار الحب الإلهي نبقى غير ظاهرين إطلاقا إنما اللي يكون ظاهر هو الحب الإلهي ويلتهم النفس على مسبح التسبيح فتطلع أعمدة كده من دخان فيجي الملائكة يقولوا إيه من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر أنا فاكر من سنتين في في في, في, في, في الزيتون في كياك مثلا يبقى في الكنيسة مثلا في 5000 6000 ولكن في بعض أشخاص من ال 5000 ربما 100 أو أكثر ها دول مش بيقولوا لا مش واقفين يقولوا لا دول سايبين نفسهم في ايد ربنا ونار الحب الالهي بت ب ب ب بتل ب ب مشتعله فيهم كل كلمه طالعه بحب الهي كل كل كل كلمه طالعه بنغم جميل نار الحب الالهي بتاكل هذه النفس وهذه النفس بتبقى مكانها مش موجوده في الارض خالص ولا فيها اي فكر ارضي ودي عدت مستوى انها بتسبح بقلب مائت عن العالم عدت المستوى ده عدته دي جربته كتير كتير قوي بتصلي بقلب مائت عن العالم بس في بعض الاحيان بقى بص تلاقي نار الحب الالهي بتاكل هذه النفس و- و- و- وتبقى طالعه يعني السما باصه كده انه في اعمده من دخان من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان معطره بالمر معطره المر ده يرمز للتعب و- و- وريحته جميله جدا معطره بالمر واحده منهم عيانه واحده منهم عندها السكر مش قادره تقف واحده منهم ركابها ركابها ده مره واحده قالت لي صدقني يا ابويا داود الست دي عندها 62 سنه ولا مؤاخذه مخلعه خالص يعني كده يعني في بعض الستات مثلا 62 ويعني دي مخلعه على الاخر خالص يعني فبتقول لي ايه بتقول لي يعني انا اعرفها الست بتقول لي انا في الايام العاديه اذا اذا إذا وقفت خمس دقائق ما بقدرش يعني خمس دقائق ما بقدرش فالليله الاخيره السنه اللي فاتت كان زحمه غير عاديه يعني كان فوق وتحت ف- فبتقول لي انا كنت واقف على رجل واحده ست ساعات ما كنتش تعبانه قال لي بتقول لي ايه ما تضحكش عليا انا مش بسرح بنيافتك انا بتكلم بجد انا واقفه على رجل واحده ومش تعبانه والايام العاديه انا لو وقفت خمس دقايق ما بحتملش هي دي بقى ايه دي اللي اللي ربنا بيقول معطره بالمر معطره بالتعب آه، معطره بالمر واللبان اللبان اللي هو الصلاه اللي- آه، آه، تستقم صلاتي كالبخور امامك ليكن رفع يدك ذبيحة مسائية ولتستقم صلاتك البخور أمامك معطرة بالمر واللبان اللي يرمز البخور وكل أزرة التاجر اللي هي ثمار الروح القدس محبة فرح سلام معطرة بالحب والواحد لما يعمل حاجة بحب حتى الصنايعي الصنايعي اللي بيركب رخام لو بيحب يطلعها مية مية الممرضة اللي بتحب شغلها بتبقى حاجة تاني اللي اللي بي اللي بيسبح لما بيسبح بحب لما بيسبح بحب بيبقى حاجة تاني بتطلع حاجة تاني دي معطرة بكل أزرة التاجر معطرة بالحب معطرة بالإيمان مع... إلى آخره دي بقى المعنى رقم ب بتاع ذبيحة التسبيح إن, إن, إن خمسة ب إنه تصل يصل المستوى إنه الإنسان يسيب نفسه على مسبح التسبيح ونار الحب الإلهي تلتهمه وتطلع والتسبيح بتاعه يطلع كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان ومعطرة بالحب والفرح والإيمان والوداع والاتضاع وبكل أزرة التاجر وتيجي الملائكة تبص من فوق تقول إيه صحيح كتير بيسبحوا بس في خمسة ستة كده مين دول مين دول من هذه الطالعة من برية العالم كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر ولذلك يا احبائي مرحله ذبيحه التسبيح دي مش هتيجي في يوم وليله لازم نعدي على مرحله الاشتياق الشديد ثم مرحله الانتظام الشديد ثم مرحله التامل وتوظيف وقتنا التامل الكثير والنظر الى جمال الرب ثم المرحله الرابعه التفرس في هيكل الله ده ربنا لما بيفتح مداركنا احنا نبتدي نتفرس في هيكل الله المرحله الخامسه مرحلة ذبيحة التسبيح وذبيحة التسبيح مر... ليها مرحلتين مرحلة ألف إنه إنه إنه أنا أ... أ... أ... أصلي بقلب مائت عن العالم ربنا يقطع قيودي اللي بالعالم قيودي بالخطية وقيودي بالمشاكل وقيودي بالمشاغل و... وأبتدي أصلي بقلب مائت عن العالم وكأني بطير تفتو وذبحت في مظلته ذبيحة التسبيح وأسمو أسمو وأصل إلى وقت إنه أكأني, أكأني على مسبح التسبيح كده على مسبح التسبيح ونار الحب الإلهي بتلتهم يعني سلمت نفسي لنار الحب الإلهي والنفس تبتدي بقى ترنم بترنيم جميل والسما تقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر أنا ابتديت بكلمة مين اللي قال الكلام ده داود النبي ما قالوش راهب أصل أوقات وأنا بتكلم بعض ناس فيكم عينيها سرحانة وقريت في عينين بعض ناس فيكم يعني إيه عايز يقول إيه بيتكلم ده عن كده اللي قال اللي قال الكلام ده انسان تحت الضعف اللي قال الكلام ده داود النبي اللي كان تحت الضعف اللي سقط كثيرا ولكن كان قلبا محبا لله ما قالش الكلام ده القديس العظيم الأنبابولة اللي عاش 90 سنة لم يره كإنسان ولا قاله القديس العظيم الأنبا أنطونيوس اللي عاش 105 سنة في البرية دول قالوا كلام تاني لما قال الكلام ده داود النبي وداود النبي قال الكلام ده في العهد القديم قبل عهد النعمة الذي نحن فيه فإذا كان داود النبي سبح إيرات إحنا مفروض نسبح 24 إيرات مش صح أبونا داود هو اللي هيفهمني وكلكم طبعا تفهموني جدا يعني سوري فلتت مني دي قصدي اقول داود النبي بالنعم اللي خدها بالنعم اللي خدها يسبح ايراد بالنعم اللي احنا فيها في العهد الجديد نسبح 24 ايراد تعالوا نختم كلامنا بان احنا نقول تاني ايه اللي قاله داود النبي وافدا سألت من الرب وإياها ألتمس مرحلة الاشتياق الشديد أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي مرحلة الانتظام الشديد حتى أصل إلى مستوى أني أكون ساكن في بيت الرب ليس مجرد زائر لبيت الرب لكي أنظر إلى جمال الرب مرحلة التأمل وتوظيف الوقت والتأمل والنظر إلى جمال, إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله مرحلة إن ربنا يفتح مدارك قلوبنا دي من المرحلة دي على ربنا احنا علينا الثلاثة الأولانيين بس إذا كنت أمين في الثلاث مراحل الأولانيين هتلاقي ربنا يفتح المدارك على طول دي المرحلة الرابعة أما المرحلة الخامسة طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التسبيح كلمة جميلة أوي يا داود كلمة ذبحت الله جميلة أوي يا داود كلمة ذبحت ذبيحة التسبيح ذبحت يعني ذبحت كل القيود اللي بتربطني بالعالم ذبحت قيودي مع الخطية مع ان انا راجل تحت الضعف ده داود وكلنا وذبحت قيودي مع المشاكل وياما كانت مشاكله وذبحت قيودي مع المشاغل وياما كانت مشاغله ولما ذبحت أه؟ انا ذبحت وربنا ساعدني ان اقطع كل هذه القيود دي في مزمور 116 بقى فطفت وانطلقت في كنيسته بذبيحة التسبيح والتهليل وشوية شوية يوصل بقى لمرحلة انه يسيب نفسه على المسبح الالهي وتقول وتقول الملائكة مع عروس نشيد من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر ربنا يعطينا ويعطيكم أن نعيش بكل هذه المراحل لإلهنا المجد الدائم من الآن والأبد آمين